بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أيها الإخوة ها هو شعبان قد انتصف فمن أخذ من نفسه النصف يوشك رمضان أن يدخل فهل أعددت للعتق رقبة يوشك رمضان أن يصل فما فماذا أعددت لاستقباله أيها الإخوة غدا إن شاء الله ليلة النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان صح فيها الحديث عن تسعة من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطلع الله ليلة النصف من شعبان إلى الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو قاتل نفس فابدأ استعد لهذه الليلة العظيمة غدا بأن تحرر نفسك من الشرك اعزم على التوحيد حقق في قلبك التوحيد قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير حقق التوحيد في قلبك وحقق التوحيد على لسانك وحقق التوحيد بصدق حقق التوحيد بغير شك حقق التوحيد حقيقة التوحيد صدق التعلق بالله دون غيره ألا يكون في قلبك أي تعلق أي, أي تعلق أيا كان بأحد من خلق الله تلكم الأولى الثانية ولا مشاحن لا يكون بينك وبين أحد من المسلمين شحناء لا يكون بينك وبين أحد من المسلمين شحناء أي حد من أرحامك أو غير أرحامك بينك وبينه شحناء تصل به اذهب إليه وتصافوا وتحابوا وتآخوا وإياك أن يكون بينك وبين شحناء فلا يغفر لك في هذه الفرصة العظيمة التي لا تعوض وقد لا تنال مثلها أبدا ثالثا أو قاتل نفس نعوذ بالله من قتل المسلمين ثم أيها الإخوة هنا مدرسة الربانية المدرسة الربانية وهذا شرح مدارج السالكين وهذا الدرس مخصص لإخوتي الجدد إخوتي الوافدون الجدد الذين التزموا جديدا ولم يسمعوا عن المدارج والمدارج كتاب التربية الأصلي الذي نعتمده في هذه المدرسة ولا يعرف المدارج إلا من درج إلا من درج المدارج كتاب التربية الإيمانية كتاب تربية القلوب كتاب صناعة الرجل صاحب الحال مع الله كتاب الطريق إلى الله المدارج لذلك هذه المنازل الأربعة الأساسية التي أنهيناها نحتاج الآن إلى حصة مراجعة مراجعة وانتم عارفين حصص المراجعة أغلى من حصص التدريس هتدفعوا كم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الباب الأول أو المنزلة الأولى أو المدرجة الأولى أول درجة في الطريق إلى الله اليقظة اليقظة الرجل كان نائما كان نائم القلب قلبه نائم وطرفه يقظان عينيه مفتحه وماشي في الدنيا بياكل ويشرب ويتكلم بس قلبه نايم زيك كده اصحى بقى ايوه انت بتتلفت على مين قصدي انت هو انت قلبك نايم انت لو قلبك صاحي ومصحصح وفاهم وشايف كنت تعصي ربنا مستحيل مستحيل حد يعصي ربنا وقلبه صاحي امتى بتعصي لما قلبك ينام ساعة ما قلبك ينام بتقع في الخطيئة أنا بقرأ لكم الباب من كتاب منازل السائرين وطبعا لو رجعت الكتاب منازل السائرين مش هتلاقي الكلام ده هتلاقيني عدلت فيه قلت لكم قبل كده ان ده كلام صوفي مسلفن يعني سلفي كلام سلفي مش صوفي هو اصله كلام الصوفيه لكن احنا سلفنا خلناه سلفي كلام سلفي لا في شرك ولا في بدع كتاب تربيه خالص الا لله الدين الدين الخالص باب اليقظة قال الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله قل إنما أعظكم بواحدة هي كلمة واحدة أن تقوموا لله فالقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض من ورطة الفترة وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام هنكتب ها اليقظة قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله فالقومة لله هي اليقظة قال الله في الحديث القدسي عبدي ها قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك الله يقول عبدي قم إلي فمحتاج ان انت قوم لربنا هم يعني انهض ابدأ تحرك فاليقظة انك تبدا تقوم لربنا كان الرجل نائما في نوم الغفله قلبه نائم وطرفه يقظان فلما اراد الله له الفلاح أذن به مؤذن النجاح حي على الفلاح فقم فأول مراتب هذا النائم اليقظة أول حاجة أنه يعمل إيه يصحى يقوم قوم بقى من النوم هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض من ورطة الفترة الفتور ده ورطة ورطة وتورطت فيها فتور وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه نور قال تعالى الكلام سلفي خالص اهو كل كلمة عليها دليل أي كلمة ما عليهاش دليل من الكتاب والسنة في جزمتك وارميها ولا يهمك لازم كل كلمة عليها دليل من الكتاب والسنة أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه الكلام ده متاخد من قول الله أو من كان ميتا ها فحيينا و وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هي دي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه نور التنبيه في نور كده بيومض اسمه نور التنبيه النور ده ممكن يبقى واحد كان ماشي في الشارع عربية خبطت واحد جنبيه نورت عنده اه ده انا ممكن كنت ممكن اموت ده انا جنبيه لا انا كده لازم اتوب ويبدا يقوم يتيقظ كان واحد زميله وجاله والعياذ بالله سرطان اللهم اشف كل مريض مسلم وعمل عمليه ومات ابا ده انا ممكن انا كمان اه يحصل لي كده لا يتوب يبدا يتوب معدي سمع آية دخل حضر درس قابل شيخ من المشايخ شد عليهم شوية إلى آخره ده اسمه نور الإيه نور التنبيه ربنا جل جلاله بيرسل لك أنوار التنبيه دي بصفة مستمرة بس أنت اللي نايم أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه دي أول حياتك هذا النور على ثلاثة مراتب اليقظة على ايه ثلاثة مراتب المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها انت ما سمعتش الكلام ده قبل كده امال انت جيت ازاي ايه اللي جابك ربنا قول كده قول ربنا قول ربنا صلى الله عليه وسلم الشاهد ايه هنا بيقول الدرجة الاولى لحظ القلب الى النعمة اول ما يفوق الواحد اول ما يفوق اول ما يصحى اول ما يصحصح يشوف نعمة ربنا عليه اول نعمة يشوفها نعمة الامهال نعمة ايه الامهال ان ربنا الصبور جل جلاله الشكور سبحانه وتعالى الحليم صبر عليك لم يعاقبك ولم ينزل بك بطشه حتى الان لحد ما فقت وانتبهت قول لي بس دي مش اول حاجه شفتها معلش يبقى انت لسه ما مشيتش اول حاجه يشوفها القلب نعمه الامهال لما تحس احساس حقيقي ان لك انك لو مت السنه اللي فاتت كنت رحت جهنم فالحمد لله ان ربنا صبر عليك وتركك لحد دلوقتي عشان تتوب وتفهم دين وتبدا تمشي ليه عشان توصل لصحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول الحمد لله بقى الحمد لله لحظ القلب الى النعمه اذا شاف النعمه دي وشاف جنبيها نعمة انه الحمد لله بيفهم فبيسمع الكلام ده ويفهمه وشاف جنبيها نعمة انه يشوف فقاعد يكتب ويجي المسجد ويقعد ونعمة انه ربنا اداله فلوس نعمة ان ربنا اداله رجلين ونعمة ان ربنا اداله صوابع اخرها ضوافر بيمسك القلم نعمة انه بيعرف يقرا ويكتب نعمة انه تبدأ ساعة ما تشبط انت في اول نعمة ها تتوارد عليك النعم كلها النعمة كلها فإذا شاهد كثرتها وعظمتها أنبت عنده ذلك نوعين جليلين من العبودية محبة المنعم والإزراء على النفس يلاقي نعم ربنا كتير قوي نعمة ربنا ان هو اداله حتة قاعد فيها وملموم اداله قرشين بياكل اكل عيش ان ربنا اداله زوجة بتساعده ولاد طيبين أب وأم مش عاملين له مشاكل جيران هم هاديين وساكتين وسايبينه في حاله نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى اداله قلب بيحس بيه واداله ودنين بيسمع بيهم واداله سنان بياكل بيها واداله واداله واداله واداله واداله واداله كل ما يشوف النعم وعظمة النعم وكثرة النعم وتوارد النعم وتكاثر النعم وتواتر النعم يحب ربنا حديث ضعيف أحب الله لما يغزوكم به وأحبوني بحب الله ده حديث, حديث ضعيف يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الله لما يحب ربنا عشان بيوكلك مش قلت لكم قبل كده الحمد لله انه سابنا ناكل مش الحمد لله على الاكل الحمد لله انه سابك تاكل فاحبوا الله لما يغزوكم به واحبوني بحب الله شاهد هنا ايه لحظ القلب على النع... الى النعمه على الياس من عدها وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها والوقوف على حدها لو جيت توصف نعمة الفهم ان ربنا فهمك توصفها تقول عليها ايه ما تتوصفش ما تتوصفش النعم نعمة الهداية ان ربنا اخرجك من الظلمات الى النور تقول ايه عن النعمة دي ما تقدرش توصفها عايز اقول لك انت عارف انت جيت النهاردة وقاعد هنا ازاي انت ما تعرفش ما تعرفش ده من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ربنا كتب في كتاب عنده سبحانه وتعالى أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة القلم كتب إيه إن ربنا كتب أمك وأبوك دول ولا جدك وجدتك او جد ابوك وجدته كان واحد في الشرق وواحد في الغرب فربنا سبحانه وتعالى قدر انهم ايه يجتمعوا ازاي انت ما تعرفش اجتمعوا جمعهم ربنا لحد ما تزوجوا وانجبوا ابوك وامك وابوك وامك اجتمعوا ما تعرفش ازاي لحد ما انجبوك وبعدين لما انجبوك ربنا سخر انهم يسكنوا في المكان الفلاني وسخر لك فلان يقول لك وفلان يدعوك وفلان يقربك وفلان يعرفك وعارف ربنا سخر لك الراجل اللي اخترع النت عشان يضعوا الحلقات دي على النت واخترع وسخر لك الراجل بتاع الكمبيوتر عشان تعرف تفتح النت وسخر لك واحد يعمل فلاشة عشان توصل لك المعلومة دي وسخر لك واحد وسخر الناس دي كلها عشان في الاخر تيجي تقعد العادة دي ملايين سخروا عشان ربنا يسمعك كلمة لا إله إلا الله ملايين سخروا عشان ربنا يهديك ويتوب عليك وانت ها؟ مش دريان مش حاسس انت مش عايش النعمة دي مش عايشها صح ما انتش انت عايش اللحظة شايف اخر حاجة ان فلان قبلك قال لك تعال درس فجابك هنا ده قبل فلان ده في ملايين ملايين سخروا فده معنى والوقوف على حدها حدها يعني وصفها وصف النعمة والتفرغ إلى معرفة المنة بها قلنا بدرس الظهر وأكدنا جدا إن أهم حاجة أن تشعر أنك لا تستحق ده شكر النعمة انت ما تستاهلش اصلا لكن ربنا كريم وربنا بيدي اللي ما يستاهلش واللي يستاهل يرزق ها من يشاء من يشاء بغير حساب يختص برحمته من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من يشاء من يشاء دي عامة اللهم اختصنا الليلة برحمة من رحماتك فتتفرغ إلى معرفة المنة إن دي منة وفضل من الله عليك والعلم بالتقصير في حقها إنها إنك مهما أديت شكر النعمة دي مهما عملت مش هتشكر لن تستطيع شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك يعني الواد الجميل اللي بيهز دماغه ده ها مصحصح معايا مين اللي مش مصحصح تاني ها بيقول ايه بنفسه الوقت انا الحمد لله على نعمة على نعمة البصر بيقول ايه الحمد لله على نعمة البصر كده شكر نعمة البصر لا ليه لان الحمد لله دي نعمة من نعم ربنا عليه ربنا اللي ذكره والهمه واداله لسان ينطق بيه واداله ودن يسمع بيها واداله دماغ يفهم بيه فخلاه يقول الحمد لله فالحمد لله دي ايه نعمة طب انا عايز اشكر النعمة دي اقول ايه الحمد لله ودي كمان نعمة اقول الحمد لله كمان دي كمان نعم وعمال اقول الحمد لله كل ما اقول الحمد لله تتجدد لك نعمه جديده تستوجب حمدا جديدا فلن تستطيع ان تشكر نعمه الله ابدا ابدا لذلك السبيل في شكر النعم الشعور بالعجز تقول له يا رب انا عاجز عن الشكر سامحني بس مش معناها انك تسكت لا تشكر باللسان وتشكر بالعمل اعملوا آل داود شكرا والعلم بالتقصير في حقها وتصفو هذه النعمة بثلاثة أشياء احنا قلنا أحمد صحصح معايا ما تسرحش اليقظة انزعاج القلب لازم قلبك ينزعج انزعج القلب يعمل ايه ثلاث مراتب اول حاجة لحظ القلب الى النعمة لحظ القلب الى النعمة ده كيف يصفو تصفو ملاحظة النعم بثلاثة اشياء اولا بنور العقل الناس اللي بتفهم بايه نور العقل ان ربنا ينور عقلك فعقلك يفهم يبدا يلاحظ النعم يبدا يشكر النعم يبدا يتعلم ازاي يشكر النعم يعرف عجزه عن شكر النعم يعرف تقصيره في شكر النعم بنور العقل اتنين وشيم برق المنه شيم زي ما قلت لكم قبل كده لما تبقى الدنيا سحاب وانت قاعد تبص على نجوم ولا على القمر وعمال شيم بتدور عليه كده من بين ايه من بين السحب فمن بين سحب الطبع تلحظ منة الله عليك من بين السحب شيم برق المنة والاعتبار بأهل البلاء وأهل البلاء على الحقيقة هم أهل الغفلة اسمك ايه؟ احمد ماشي عبد الرحمن ربنا يكرمك عبد الرحمن ما بتكتبش ليه يا عبد الرحمن طيب اول يوم ما شاء الله اول يوم وتاخد الدرس ده لا اله الا الله يا اخي ارزاق يا بختك يا اخي صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عارف لو انا قدك كده سمعت الدرس ده كان بقى حالي ده حاجه تانية الحمد لله لكن عرفنا على كبر لا حول ولا قوة إلا بالله إنا, إلي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها عشان كده قلت لكم كل واحد يجيب ابنه الكبير معاه هات ابنك الكبير معاك أكبر أولادك حتى لو عنده ست سنين هاته معاك هاته معاك يسمع الكلام ده ويركز فيه يمكن ربنا ينفعه في كلمة زي كده ما يتحسرش دلوقتي برضو زي الناس اللي بتحسر دلوقتي يقول يا ريتني سمعت الكلام ده من بدري يبقى قلنا اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين وهي القومة المذكورة في قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه وهي على ثلاث مراتب المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ لمعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها ويصفو ملاحظة النعم بثلاثة أشياء نور العقل وشيم برق المنة شوف شوف يا أخي لما تبدأ تفهم عن ربنا هتبدأ تلاحظ البرق ده البرق مش البرق اللي هو بيحصل بتاع المطر لا لا لا وإنما إن في حاجات كده تروح تلمع في عينيك تلمع في دماغك تلمع في قلبك كده ومضات فتبدأ تشوف الومضات دي آه تفهم منها مراد الله منك الومضات دي مش مش نور بينور وإنما خاطر رباني بيطوف بقلبك واحنا قبل كده في الرسائل بتاعت الربانية بعتنا الفرق بين الخواطر الربانية والنفسانية والشيطانية الخواطر ثلاث أنواع خواطر ربانية وخواطر نفسانية وخواطر شيطانية والرابعة ملائكية جزاكم الله خير كويس الناس فاكرة اهو خواطر ملائكية الخواطر الربانية دي اللي هي بتجيلك فيها هداية الرب هي وأوحى ربك إلى النحل تبقى ازاي هي دي هداية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هي دي هداية الإلهام هداية الإلهام هي دي اللي احنا بنسميها تسمية عابرة برق ليه؟ لشبهها بقضية البرق ان البرق ده يبرق كده نور وما بينورش بس ايه كلما أضاء لهم مشوا فيه هي دي بينور لك حته تمشي فيها عشان كده سميناه برق برق فالشاهد ايه نور العقل وشيم برق المنه اصلك انت لو بتفهم ان ربنا جل جلاله سخر لك فلان ده يقول لك وسخر لك العربية دي تشيلك وسخر لك اللي اخترع الاسطوانة اللي بتشتغل في العربية اللي تسمعها قرآن وسخر لك هذا التسخير محتاج انك انت تفتح عينك عشان تشوفه انت عمال تستمتع بالنعم من غير ما تشوفها ما انت شايفها ربنا قال لنا في النعم ايه انظروا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه قبل ما يقول كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده يبقى قبل ما يقول كلوا قال إيه انظروا فأنت محتاج تنظر محتاج تشوف محتاج تفهم النعم من ربنا اللي عليك ان اداك العربيه دي ان اداك الايد دي ان اداك لسه كان عم الشيخ عبد الرحمن كاتب لهم الاصابع الدقيقه تصلح في الكتابه على ال شوف بقى نعمه بقى ان ربنا يديك اصابع دقيقه هاي الى اخره وممكن واحد بيشتغل حداد يبقى من نعمه ربنا ان ربنا يديله اصابع غليظه ما هو ما هو ده مش قاعد على الكمبيوتر واحنا كلنا قاعدين على الكمبيوتر فالشاهد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى نعمه عليك نعم خاصة جدا بس انت مش شايف لانك انت مش شايف النعمة انت قاعد تستمتع بالنعمة يعني لو شفت اسنانك وازاي متقسمة وازاي بتفرم وتطحن وتقطع لو شفتها تعرف نعم ربنا عليك وتعجز عن شكرها شيء مبرق المنة ثلاثة احنا قلنا أول حاجة إيه نور العقل اثنين شيء مبرق المنة ثلاثة باعتبار بأهل البلاء اللهم عاف كل مبتلى مسلم واشف كل مريض مسلم اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين انصر المستضعفين من المؤمنين انجي المستضعفين من المؤمنين فك اسر المأسورين اللهم اطلق سراح المأسورين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين وامسح غم المغمومين وانجي المظلومين وانصرهم يا حي يا قيوم الاعتبار بأهل البلاء قلنا كتير إن مش هيعرف نعمة الشقة اللي هو قاعد فيها إلا المشرد اللي ملوش بيت يقعد فيه اللهم اللهم لا تجعلنا اللهم لا تجعلنا ممن يعرف نعمك بعد سلبها أصل في ناس ما يعرفوش نعمة ربنا غير أما تمشي وأنا كتير قلت لك يا أحمد يا ماهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك النعم دي إيه؟ جيران النعم عارية مش ملكك مش بتاعتك مش ملكك هي هتمشي أو أنت هتمشي النعم مش تمليك دي النعم جيران يا عائشة احسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود إذا النعمة طارت اللي نعم لها أجنحة إذا النعمة طارت صعب إنها ترجع تاني صعب إنها ترجع تاني الاعتبار بأهل البلاء واهل البلاء على الحقيقه هم اهل الغفله عن الله الدرجه الاولى لحظوا القلب الى النعمه الدرجه الثانيه مطالعه الجنايه دي الدرجه الثانيه في ايه يا اخي في اليقظه قول يا هندسه الدرجه الاولى في اليقظه لحظوا القلب إلى النعمة الدرجة الثانية في اليقظة مطالعة الجناية الواحد أول ما يتوب بيبقى فرحان بالتوبة أول ما يمشي الطريق إلى الله فرحان بالمشي لكن ساعة ما يثبت ويبدأ ينطلق يتذكر مصايبه القديمة يجيله ال ال ال الفيش والتشبيه والفيش والتشبيه يلاقي فيه بلاوي مطالعة الجناية مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها يبدأ الإنسان بقى ساعة ما بدأ السير إلى الله جل جلاله يبدأ يتذكر جناياته في عهد الشباب ومعاصيه وذنوبه واخطائه ويا ترى بعد اللي انا كل اللي انا عملته ده ربنا هيقبلني يعني معقوله بعد كل الذنوب اللي انا عملتها دي انفع ابقى من عباد الله الصالحين انفع وهنا ياتيه الفرج من الله بشرط ان يعرف قضية الجناية الوقوف على الخطر فيها إن المعاصي دي وإن كانت قد مرت إلا أنها ما زال خطرها قائما احنا بقالنا شهر ولا شهرين بنتكلم عن الرياء والإخلاص وقلنا إن مشكلة الإخلاص محتاج علم إنك تتعلم علم الإخلاص ومحتاج توفيق من الله عشان كده ابن الجوزي بيقول ايه وعين الموفق بصر فرس يرى في الظلمة كما يرى في الضوء وإنما يتعثر من لم يخلص وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد يبقى القضية في ايه النهاردة قضية في ايه انه بيتعذر عليك الاخلاص ليه قد يتعذر على الانسان الاخلاص لسبب واحد ذنوبه القديمة دلبت المقت فلما مقته الله لم يقبله مش كده قال أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك فأنا أعمل في غير ما أعمل وأنا مش عايز حد يثبت في الكلمة دي يقول آه أنا كده مش نافع لا لازم تقول أنا نافع وزي ما قلنا برضو في درس العصر مش عارف ولا الظهر من أدام طرق الباب فتح له لا تيأس من روح الله استمر على الباب وافضل واقف على الباب تطلب من ربنا ان ربنا يفتح لك الباب ده وهو كريم حاشاه ان يقبل عبد عليه طالبا رضاه والله يطرده اذا علم الله من قلبك انك تريده فان الله عز وجل اكرم من ان يرد عبدا يريده صليت على الرسول زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها معاصيك الماضية خطر خطر خطر حقيقي ما تس... اوعى تفكر ان ايه انت عصيت وان تبت خلاص عدت لا لا لا لا لا, لا. دول كلها موجودة وانت بتتعامل مع ربنا بمجمل حالك مش بحال اليوم مش عشان النهاردة انت صليت الخمس اوقات في الفريضة في وقتها في جماعة يبقى انت كده حلو لا ده المجمل من يوم ما وجبت عليك الصلاة وانت عندك 12 سنة وبلغت بقيت مكلف الى اليوم صليت كم صلاة في وقتها وضاعت منك كم صلاة ده اللي انت بتتعامل بيه مع ربنا عشان كده بقول لك الواد اللي التزم من صغره مش الرسول قال كده صلي عليه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله بدأ من صغره بدأ من صغير يفرق لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها سيدنا عمر بن الخطاب لما قال ألسنا على الحق وهم على الباطل فلما نرضى بالدنية في ديننا قال فما زلت أعمل لهذه الكلمة أعمالا وما أظن أنني نجوت غلطة غلطها كلمة فضل على طول يعمل أعمال عشان يكفر عنها برضو مين اللي قال كلمة غيره كده وبرضو يقول وظللت أعمل لها أعمالا وهكذا وهكذا لما تفتكر لنفسك معصية اعمل لها حاجة وأتبع السيئة الحسنة تمحها اعمل لها حاجة وتفتكر معصية تانية اعمل لها حاجة المعصية دي اعمل لها عشر تلاف استغفار والمعصية دي اعمل لها صدقة والمعصية دي لا دي عايزة عمرة تعمل لها عمرة والمعصية دي لا دي عايزة حجة والمعصية دي لا ت- تضيع ببر والدين والتالتة تضيع بإحسان إلى فقير والرابعة تضيع فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة إخوتي في الله أنا أحبكم في الله
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب